السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان مرحبا بكم في برنامجكم مكارم الأخلاق وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم نسير الحمد لله الذي لا يتكل على عفوه ورحمته إلا الراجون الحمد لله الذي لا يتكل على عفوه ورحمته إلا الراجون ولا يحذر سوء عقابه وسطوته إلا الخائفون الذي استدرج عباده من حيث لا يعلمون سبحانه وتعالى سلط عليهم الشهوات وأمرهم بترك ما يشتهون سبحانه سبحانه أشهد أن لا إله إلا هو الذي ابتلى عباده بالغضب الذي ابتلى عباده بالغضب وكلفهم بكظم الغيظ فيما يغضبون سبحانه يعلم ما يسرون وما يعلنون وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير من وطأ الأرض وخير من حملته الأرض صلى الله عليه وسلم الذي يسير تحت لوائه كل نبي وتحت لوائه يسير الصالحون ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يقين شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه غربتي نجوى ونيران شوك وأسم باك وليل طويل وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل وإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل وصدق ربنا إذ يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم أسأل الله أن يعطينا جميعا من فضله أحبتي نحبكم جميعا في الله وعلى مكارم الأخلاق نسير الطريق الذي حدده لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال حديثه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أرجو من الجميع أن ينتبه لأسلوب الحصر والقصر الذي تكلم به سيد الخلق الذي لا ينطق عن الهوى إنما بعثت ما جئت إلا لذلك لأتمم مكارم الأخلاق ولا أقول أن المسألة مسألة سلوكيات ولا أقول أن المسألة مسألة معاملات فحسب فإنها إن كانت سلوكيات فهي في كل شيء سلوكيات في العقيدة سلوكيات في المعاملات سلوكيات في الأقوال سلوكيات في الأفعال سلوكيات في الاعتقادات في كل شيء في الأسماء فأسأل الله جل وعلا أن يرفع عن الأمة الغمة وأن يرفع عنا جميعا الغلاء والوباء أحبتي أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبدأ اليوم حديثنا نبدأ اليوم هذا الحديث تحت عنوان الجمرة الخبيثة الجمرة الخبيثة وهي من وحي الشيطان أما الجمرة الخبيثة أسأل الله جل وعلا أن يقيني وإياكم منها فهو مرض خطير وعقبة عالية ضخمة تقف في طريق عباد الله الموحدين الذين يريدون سيرا على خطى سيد العالمين فمكارم الأخلاق لا تتحقق كما أراد الله وأراد رسول الله إلا إذا رفعنا هذه العقبات كما أمرنا الله وأمرنا رسوله إن من ضمن هذه العقبات وحي من وحي الشيطان يدخل إلى القلب فيغضب الإنسان ويحسد ويحقد أتكلم اليوم عن الغضب فالغضب شعلة من نار اكتبست من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة كم قتل الغضب من البشر وكم, وكم هدم الغضب من أمم وكم أضاع الغضب من ممالك وأسقط من أمراء وحكام الغضب حذرنا منه الذي لا يغفل ولا ينام وحذرنا منه حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام أرى كثيرا من الأسر قد شردت أرى كثيرا من الأزواج عاشوا في ضنك وهم وغم بسبب الغضب نتكلم اليوم عن الغضب وعن حقيقة الغضب وعن مراتب الغضب وهل هناك غضب محمود ويا ترى أي درجة من درجات الغضب يجب أن يكون عليها الإنسان إن الغضب أيها الأحبة كما قلت لكم كم أعيا الصحيح كم أعيا الصحيح وكم أمات من البشر أقوام فأسأل الله جل وعلا أن يقيني وإياكم من هذه الجمرة الخبيثة الله جل وعلا في كتابه الكريم ذم الغضب يقول تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما ركز تاني يقول تعالى سبحانه إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية ده حمية الجاهلية يغضب لشيء لا يقصد به وجه الله العيلة بتاعتي الأسرة بتاعتي أخويا وابن عمي أنا وابن عمي أنا وأخويا على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب جاهلية أنا أهلاوي أنا زملكاوي أنا اسماعيلاوي أنا من السعودية أنا من مصر أنا من الأردن أنا من المغرب أنا من الحتة الفلانية من سوريا من لبنان من ليبيا من أي مكان من السودان مش عاوز أنسى أي بلد من بلاد الإسلام لكن العصبية الجاهلية ذمها الله جل وعلا في كتابه إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين اللهم أنزل علينا سكينة من عندك يا رب قل أمين في أسبوعنا الماضي مرت بي بعض الأحداث وحال وحاول البعض إغضابي حتى تخرج مني بعض الكلمات التي لا تليق والحمد لله أنني أغلقت على الشيطان بابه ونفثت إذا كان يريد أن ينفث فنفخت أنا بكلمة التوحيد فتبعثرت من حولي سحابة الدخان السوداء التي أرادت أن تكسو قلبي فتعلو إلى عقلي فتغشاه فأنطق بما لا يرضي الله لكن الحمد لله بعضهم قال وقال وقال لكنني لا أشتكي إلا لله الكبير المتعال ذم الله سبحانه وتعالى الكفار بمظاهرهم الجاهلية وعصبيتهم التي لا يقصدون بها رب العالمين ولذلك حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا جاء إلى رسول الله فقال يا رسول الله مرني بعمل وأقلل مرني بعمل وأقلل أنا على قد فهمي ده حديث أبي هريرة في البخاري عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اوعى حد ينسى أن يصلى على النبي قال يا رسول الله دخل رجل أو جاء رجل إلى رسول الله قال يا رسول الله مرني بعمل وأقلل قال حبيبنا محمد لا تغضب لا تغضب ثم عاد الرجل فكرر نفس الكلمة يا رسول الله مرني بعمل وأقلل قال لا تغضب حديث النبي في البخاري عن أبي هريرة وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه الطبراني في مكارم الأخلاق وابن عبد البر قال يا رسول الله ماذا ينقذني من غضب الله الأولاني لما جه قال يا رسول الله اديني بس حاجة كده نصيحة جميلة كده وعلى السريع قال لا تغضب قال يا رسول الله ده أنا عاوز حاجة كده على السريع قال لا تغضب فلما سأل عبد الله بن عمرو رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في مكارم الأخلاق ورواه ابن عبد البر قال يا رسول الله ماذا ينقذني من عذاب الله أو من غضب الله ماذا ينقذني من غضب الله قال حبيبنا محمد لا تغضب لا تغضب ركز النبي بينهى عن الغضب المذموم لأن احنا لسه هنتكلم هل في غضب ممدوح هل في غضب لابد أن يكون مسلم عليه أيوة موجود وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب هذا الحديث متفق عليه هذا الحديث متفق عليه ليس الشديد بالسرعة بالمسرعة بالقوة بالشدة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أحبتي أن الغضب جمرة خبيثة تفسد الإيمان تفسد الإيمان الغضب المذموم يفسد الإيمان ويغضب الرحمن ويهدم الأسر ويدمر الممالك والسلاطين كم من أمم تغيرت بسبب كلمة غضب كم من أسر, أسر تهدمت بسبب لفظة غضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب إنه أمر رسول الله إنها أوامر النبي الذي يريد لنا مكارم الأخلاق من منكم لا يرضى أن يسير خلف النبي لا تغضب أخي لا تغضبي أخي تعالوا نشوف أيها الأحبة قال البعض عن الغضب بعض الأشياء عن الغضب الغضب مفتاح لكل شر لما الواحد يغضب الشيطان بيفتح له أبواب الشر كتير قوي الغضب مفتاح لكل شر قال عبد الله بن المبارك حين سئل أجمل لنا حسن الخلق في كلمات قال لا تغضب أجمل لنا حسن الخلق في كلمات قال لا تغضب حقيقة الغضب أيها الأحبة خلق الله جل وعلا الغضب من نار ركز الغضب خلق من نار والإنسان خلق من طين والله جل وعلا جعل الغضب من النار وهو قريب من الشيطان اللي هو المذموم أقول على سبيل المجاز في مسألة خلق الغضب أنه نار يحبها الشيطان فإذا غضب الإنسان اشتعل قلبه وصعدت أبخرة شيطانية سوداء إلى عقله فتجد تغيرات تحدث في البدن وفي الوجه وفي العين وفي اللون وفي القلب وفي الأفعال وفي الأقوال فإذا حدثت الغضبان بشيء من الحق رده يا ابن الحين أنت غلطان يقول لك لا مش غلطان مصمم على أنه هو الصح يتولد عن هذا الغضب اسمع بعض الظواهر كده إذا اشتعلت نار الغضب وثارت به ثورانا الدم يغلي والقلب ينتشر فيه العروق بدم حامي ولذلك لما تلاقي واحد جاله خبر حلو تجد ان الدم بتاعه تحس كده انه ايه في برد كده برد وسلام انما واحد تاني دمه يغلي وهيتأثر هو قبل الناس بيرجع الى الوجه يوم الوجه يحمر الوجه يحمر والعين تحمر والأوداج تنتفخ ثم يتولد معه انقباض من الدم إلى الجلد فيحصل عبوس وتلاقي الواحد عامل 11 أو 111 ويعود إلى اصفرار في الوجه وبالجملة قوة الغضب محلها القلب ومعناها غليان الدم غليان دم القلب بطلب الانتقام يعني مثلا واحد زعلني نفسي أغضب منه نفسي أنتقم منه بعد يعني حتة ان انا اوصل لمسألة ان نفسي انتقم منه حاجات ومتغيرات بتحصل في جسم الانسان تدمره وتدمر الاسرة كلها تعالوا نشوف درجات الغضب بسرعة الغضب له درجات اما تفريط في الغضب وهذا منهي عنه ركز يعني ايه تفريط في الغضب يعني واحد الغضب عنده ضعيف بالعربي ما بيغضبش خالص يعني بارد يعني إذا انتهكت الحرمات لا يغضب إذا احتلت القدس لا يغضب إذا أصيب أهل العراق بسوء لا يغضب إذا رأى ابنته متبرجة لا يغضب أخته متبرجة لا يغضب ابنه بيسمع الأغاني والمسلسلات والأفلام على عكس ما أراد الله الذي لا يغفل ولا ينام لا يغضب ناس ما بتصليش لا يغضب ده اسمه تفريط في الغضب الإمام الشافعي قال من استغضب فلم يغضب فهو حمار بقول لك يا شيخ ما تغضبناش لحسن كده احنا نتخانق من أولها من استغضب فلم يغضب فهو حمار مش انا اللي بقول ما تغضبش الامام الشافعي قال كده انت بنتك متبرجه اه معلش يا مولانا بس يعني عمليه بسيطه وان شاء الله ربنا لا انت كما قال الشافعي من استغضب يعني هي غضبتني ده مشيت متبرجه وبس يا راجل ده لازم تغضب طب ابنك اللي بيسمع موسيقى عمال يرقص ليل ونهار وعمال يخالف العزيز الغفار ولا يسير على منهج حدده النبي المختار فهو من سار على هذا الأمر فهو حمار ده الإمام الشافعي قال ذلك من استغضب فلم يغضب فهو حمار فمن فقد قوة الغضب والحمية أصلا فهو ناقص جدا ولذلك تجد بعض الناس يغضبون في غير موضع الغضب ده اللي بيذمه كتاب الله ان الواحد يغضب في حاجات المفروض ما يغضبش فيها الاهلي كسب الزمالك يمسك الواد ابنه يدغدغه ويطلق مراته ثلاث ايام على ما الاهلي يحاول يخسر تاني ونفس العكس الزمالك يكسب ولا الاسماعيلي يكسب يحصل في البيوت حاجات بتغضب على ايه واحد تاني ممكن ما ياكلش ولا يشرب بتغضب على ايه طب امك خارجه ربنا يعافينا واياكم ويحفظ امهاتنا جميعا متبرجة شعرها باين وجسمها باين وانت لا تغضب بنتك وابنك يخالفون ولا تغضب في الحالة اللي زي دي نقول أن الغضب هنا غضب مذموم لأنك تغضب في غير موضع الغضب والغضب هنا لابد أن تغضب فيه من أجل الله إنما نغضب في غير موضع الغضب يصدق فينا قول القائل أسد علي وفي الحرب نعامة أسد علي وفي الحرب نعامة نغضب على بعض قوي في حاجات المفروض ما تغضبش فيها لكن في الحرب تطلع دجاجة تطلع نعامة تبقى مشكلة ولله ضر من قال على من يغضبون في غير موضع الغضب ويح الشباب من النعومة أنها ويح الشباب من النعومة إنها أعراض سم للشعوب وشيكي يعني ايه ويح الشباب من النعومة انها يعني يا للشباب المايع اللي طالع بسلسلة وحظاظة وحاطط في ودنه حد عمال يغني له والله انا سمعت اغنية اخجل ان انا اقولها على الهوا والله العظيم طبعا ناهيك ان ده ممكن مش عارف تتب مش عارف ايه المهم ان في لفظ عجيب جدا فيها اغنية مسموح بيها شباب وقاعد عمال يسمع وحاجات عجيبة ويح الشباب من النعومة إنها أعراض سم للشعوب وشيك قلب كقرط الغانيات مفرغ وعذيمة من حيرة وشكوك عاشوا صعاليك الحياة وليتهم ظفروا بصدق عزيمة الصعلوك أبقت ليالي الأنس في أخلاقهم فزع النعامة وازدهاء الديك ساعة الولد ما يقوم على زميله كده أنت تاخد مني السيجارة والله أكسرك عشان إيه بنته واقفة حلوة قدامه ده اسمه غضب في غير محله إنما في وقت تاني أختك خارجة متبرجة براحتها ده العصرية أنت معلش في اللفظ قال الشافعي بلاش أنا أقول عشان إحنا على مكان الأخلاق قال الشافعي من استغضب فلم يغضب فهو إيه يا سيدي ماشي ربنا يكرمك قال تعالى في كتابه الكريم مادحا النبي العظيم وأصحابه الذين يسيرون على منهج سيد العالمين قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الذراع ليغيظ بهم الكفار أسأل الله جل وعلا أن يجعل من شبابنا ما يغيظ الله جل وعلا بهم الكفار ما يغيظ الله جل وعلا بهم الكفار آمين يا رب وقال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغضب عليهم تنسمع الآية يا أيها الذي يا أيها النبي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يعني يا رسول الله وأصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام عند الكفار نكون مع الغضب الذي أمرنا به الله والقوة التي أمرنا بها الله إنما إحنا عمالين نغضب على بعض الحاجات تافهة وعند الحق نبعد نيجي عند الأمر الثاني من درجات الغضب الإفراط في الغضب الإفراط في الغضب هي أن تغلب صفة الغضب على الإنسان لدرجة أنه يغضب في موضع لا يجب أن يغضب فيه بدرجة عالية غير مطلوبة يعني دخل مثلا لقى زوجته ما عملتش الطعام يقوم يقيم الدنيا ولا يقعدها ما عملتيش أنت طالق أنت طالق تبقى مشكلة أو يغضب فيدعو على نفسه كما كنا من قبل زي واحد كنا بنتكلم في حلقة الاعتداء في الدعاء فدخل إلى زوجته فقال لها يا زوجتي أريدك لشيء حتى يقبلها بين عينيها كما كنا من السلوكيات التي يجب أن تكون بين الرجل وامرأته حتى يصلح الله حال الأمة فنادى على زوجته فلما جاءت كانت الزوجة على غضب الشيطان عمال يولع في الدم تطلع الأبخرة على العقل الزوجة مش عاوزة تفهم أي حاجة من الحاجات اللي هيقولها لها زوجتي قالت له عاوز إيه قال لها ولا حاجة ولا حاجة ده أنا كنت عاوز أقول لك بس عاوزة حاجة مني قالت له طماطم يا أخوي قال لها طيب حاجة تانية طبعا الراجل فينا لما يلاقي كش أهو بيخف شوية خيار خلصنا السلطة طب عاوزة حاجة تانية لا سيب فلوس يمكن ما ترجعش قال لها طيب ربنا ياخدني من وشك يا شيخ قالت له روح إلهي ما يجي منك إلا هدومك غضب في غضب غضب في غضب غضب في غضب الأبخرة تعلى العقل يغيب نتلفظ بألفاظ السلام عليكم فتاه الرحمة الحقوني أنا طلقت زوجتي أعمل إيه تعمل إيه تعمل إيه إيه الغضب جمرة خبيثة تدمر البيوت بالراحة شوي بالراحة شوي فالتفريط في الغضب مذموم التفريط انك تسيب الغضب خالص ما ينفعش من استغضب فلم يغضب فهو ايه اه فهو حمار طيب الافراط في الغضب انك تزود قوي في موضع في موضع ما ينفعش فيه انك تزود ليه تغضب حاجة بسيطة ممكن تعدي اذا افرطت في الغضب فهو مذموم خلي بالك من المسألة دي في حاجة تانية بقى وهي الجميلة الاعتدال في الغضب الاعتدال في الغضب هو ده المطلوب ان احنا نعتدل في الغضب نخلي الاعتدال في الغضب الآن ونيجي نشوف مظاهر الإفراط في الغضب تشتد نار الغضب ناخد العبارة كده بسرعة عشان نفهم الغضب حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت الأقدام مظاهر الإفراط في الغضب تشتد نار الغضب ويقوى اضطرامها فتعمي صاحبها وتصمه عن كل موعظة تنقذه مما سيقع فيه فإذا وعظ لم يسمع بل زاده ذلك غضبا يقول اتق الله تأخذه العزة بالاسم وإذا استضاء, وإذا استضاء ناس بتنور له قدام الطريق بنور عقله وراجع نفسه لا يرجع وينمحي في الحال بدخان العقل بدخان الغضب يعني ال- ال- ال- العقل يبقى حواليه دخان أسود لما يعوز يفكر عشان يرجع ما يعرفش ويتصاعد عند شدة الغضب من غليان الدم إلى القلب دخان مظلم إلى الرأس يستولي على معادن الفكر ارجع يا شيخ مش راجع يا راجل ارجع مش راجع وربما يتعدى إلى معادن الحس يعني إيه معادن الحس العين تضلم ولا يرى بعينه ولذلك بعض الناس بيوصلوا من شدة الغضب إنه هو داخل البيت خلاص كالسكران كالمجنون يكسر ده ويطبق ده ويجي على الولد يضربه والزوجة يضربها وبعدين يروح موجه كده لأي واحد واقف يقول له انت طالق يا ابني ده انا ابوك ما هو مش واخد باله خلاص ايه العقل خلاص ما عادش واخد باله مش عارف يميز يروح الناحيه الثانيه يا ابني ده انا امك انت مش واخد بالك العين خلاص ما عادش شايفه العين مش شايفه ده اسمه الغضب اللي الشيطان بيجيبه جمره خبيثه بتغيب العقل يا مسلم اسال الله ان ينور قلوبنا جميعا ومعنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ ايمن نحمد الله سبحانه حضرتك منور قناه الرحمه الله يبارك فيك ويرحمنا وإياك يا رب ربنا يجعلك ميزان حسناتك ان شاء الله إن شاء الله إحنا وإنتوا المسلمين يا رب جزانا العالمين.
الله خيرا جزاكم خير الجزاء اتفضل أه بقول لحضرتك يا شيخ وانا كان عندي اقتراح صغير كده كنت عايز اقوله لحضرتك يا ريت أه ربنا يكرمك يا رب أه بالنسبه لقصص الانبياء احنا نفسنا ان حضرتك يعني نسمعها من حضرتك زي ما كانت بتيجي على قناه ال- الامه زمان يعني وكده حاضر فامنيه حياتنا ان حضرتك تقول لنا قصص الانبياء تاني ان شاء الله باذن الله حاضر إحنا إحنا بارك إحنا الله فيك وسلم لنا على الشيخ حسان ويجعله في ميزان حسنات ان شاء الله باذن الله والله أنا ما عدتش أقدر أسلم لأن أنا ملايين بتجيلي عشان تسلم على الراجل الطيب يعني مش عارف أنا أعلن على الهوا ربنا يسلمك من كل آه، مكروه يا رب العالمين آه، أولا قصص الأنبياء نحن في سفينة الرحمة إن شاء الله يا رب إن شاء الله في الدنيا والآخرة آه، الأمر مع حبايبنا آه، يعني من يقودون هذه السفينة الطيبة ولهم أن يحددوا من الذي سيتحدث في قصص الأنبياء اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم انقطع الاتصال السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا حبيبي الحمد لله من معي الله يخليك معاك رجب من الغردقة الحج رجب السلام ازيك عليكم يا حبيبي والله زمان انا من حق الله يبارك.
انا من حق ان انا اغضب على الكلام اللي اتقال عليك آه، طب الحمد لله ده ما قالوش حاجة ده قالوا مات حاجة بسيطة يعني الحمد لا لله والله يا مولانا فنسأل الله ان يسكنك الفردوس الاعلى ان مت الحمد لله والله العظيم والله انا احبك في الله والله إن كان ذلك يا أخي لتمي- تمنيناه الحمد أسأل الله لله يخلص واسالك بالله تدعي لهم أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وإياهم يا رب العالمين واغفر لنا ولهم اللهم امين اللهم آمين.
امين بارك الله فيك وفي علمك يا مولانا الله يبارك فيك الله يبارك فيك شيخ رجب هناك اتصال آخر السلام عليكم.
الس- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت بالله احنا كنا م- عاملين نذر اللي هو النذر اللي احنا بنذبح ذبيحه كل سنه أيوة نعم فدلوقتي ال- يعني الذبيحه دي اللي احنا كنا بنجيبها غلي ثمنها وكده وما بقتش كمان تطلع يعني لحمه كما يجب يعني ان احنا نراضي كل الناس الموجوده وكده نعم فهل ينفع ان احنا بتمن الم- النذر دون يعني بتمن الفلوس بتاعه الذبيحه دي ناخد الفلوس دي مثلا نوزعها برضك على ناس تانية او كده آه، اولا آه، ان شاء الله يعني انا المفروض يعني المفروض ان انا اتكلم في نطاق الحلقه لكن آه، اقول كلام بسيط اما ال- ال- الرحمه لها فتاوي كل يوم ان شاء الله واسال الله جل وعلا ان كل برنامج يكون رحمه وان نكون فعلا سفينه رحمه لكل الامه يا رب العالمين ولانفسنا. آه، هو النذر آه، ايها الاحبه الكرام بصفه عامه آه، لابد ان يتحقق كما نذرنا خاصه اذا كان النذر بشروطه الصحيحه وبالاعتقاد السليم. يعني بالشروط الصحيحة والاعتقاد السليم أنه لله سبحانه وتعالى آه، خلي بالكم فإن أردنا أو عجزنا عن هذا الأمر هناك كفارة لمسألة ال- النذر لو ما قدرناش يعني لكن إن كنا مستطيعين فإحنا نحقق النذر كما كان والكفارات إن شاء الله في الفتاوي حتى لا أكثر من مسألة الفتاوي هنا إن شاء الله السلام عليكم
الو أيوة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الو
أيوة نعم من معي ايوه أي من معي مع ابراهيم من المنوفيه يا أهلا وسهلا تفضل آه، وطي التلفزيون شوي سعادتك آه، والدتي بس تتوضا وبعد ما تتوضا تنسى تصلي نعم بتنسى إيه يعني التلفزيون خ- اخفض, تصلي اهو اخفض الصوت شوي اخفض الصوت شوي بتاع التليفون التلفزيون معلش يا اول مره اكلم تلفزيون بس لا الله يبارك فيك
بتنسى يعني مش تتوضا وتروح بقى ناسي
آه، يعني هي بتنسى وهي بتتوضى يعني شيء لا هي بتتوضا وبعد كده بقى تنسى تصلي تروح قاعده بقى تفتكر حاجه ولا حاجه تروح جايه ناسي تصلي نعم نعم يعني هي بيحصل عندها نوع من انواع النسيان يعني اسال الله ان يعافيها يا رب العالمين وباذن الله ان كان هناك تفصيل في ال- في الرد باذن الله يعني هو المفروض ان انتم تذكروها بالصلاه اذا كانت بتنسى تذكروها وجل من لا يسهو يعني كلنا ينسى فاذا كانت هتنسى وف- ومر عليها الوقت وافتكرت حين تتذكر ان شاء الله لان لها ظروف خاصه تصلي ان شاء الله حتى لو جمعت الصلوات وقت ما تفتكر ان شاء الله رب العالمين ولها ان شاء الله عذرها في حال النسيان ال- اللي هي اللي هو القهري هذا يعني. اتصال اخر طيب الحمد لله آه نيجي بقى ان شاء الله ايها الاحبه على اثار الافراط في الغضب لما الواحد يفرط في الغضب يزود قوي تعال نشوف بقى بعض المظاهر اللي هقولها لكم عشان اللي بيغضب في غير موضع الغضب وبطريقه عاليه يخلص نفسه من المسألة دي خاصة بقى الناس الأفاضل اللي هم رجال الأعمال والناس الأفاضل برضو اللي هم مش رجال أعمال والناس الأفاضل المتزوجين والناس الأفاضل اللي مش متزوجين أحيانا بيحصل غضب والله لو شفنا الأثار بتاعته وحسينا بيها أو عرفناها مش هنغضب خاصة الإفراط اللي هو إيه الزيادة قوي في غير موضع المطلوب في زيادة تعال نشوف الأثار اللي بتيجي من الإفراط في الغضب آثار في الظاهر يعني إيه في الظاهر اللي بيبقى باين قدامنا بص الواحد كده غضبان يتغير لونه ممكن يحمر شوية وبعد ما الدم يفور ويغلي والسحابة تطلع للعقل يبدأ الوش بتاعه يصفر ليه؟ أكيد في حاجات اتحرقت في الدم واكيد الوجه ما عادش منور كده و- وعامل زي الورد كده لا لا لا انطفى تغيرات في اللون ادي اول اثر شده الرعده في الاطراف ما هو ما هو غضب بقى شديد افراط انت بتكلميني بالطريقه دي ازاي وايديه عماله تترعش كده وانت ازاي تقول لي بص بقول لك قوم اقف وانت بتكلمني وايديه عماله ايه تترعش كده خلي بالك يبقى في رعده في الاطراف رعدة في الأطراف و- وتلاقيه مش متزن على الأرض خروج الأفعال عن الترتيب والنظام خروج الأفعال عن الترتيب والنظام صدقني لو سجلت له الشكل والأفعال اللي بيعملها ممكن يجي يلبس يروح لابس الجزمة ربنا عافينا وإياكم آه، الحذاء يروح لابس الحذاء وبعد ما يلبس الحذاء يروح لابس الشراب فوقه ما هو خرج عن نطاق الترتيب في الأفعال حتى الكلمات لو سجلت له لو سمع نفسه يضحك على نفسه بعد كده لأنه غضبان غضبان اضطراب الحركة والكلام قلنا يترنح عامل زي السكران حتى يظهر الزبد على الأشداق تلاقي بقى ايه حاجات طالعه كده ومش عارف ايه بس ده يعني لو حاجه طلعت الحمد لله الحمد لله مفيش بس يعني ده من من الخطابه يعني انما هو غضبان خلي بالك الزبد والاشداق تلاقي طالعه كده على الشفايف بتاعته حاجات كده خاصه اللي هم من شده الغضب كل مره في كل مره جالهم مرض السكر ربنا يعافينا واياكم جالهم مرض الضغط ربنا يعافينا واياكم وجالهم مرض الركب ربنا يعافينا واياكم ما هو شده الغضب عملت مشاكل فربنا يعافي الجميع يا رب العالمين أه واحمرار العينين ما شفتش واحد وهو كده بيزعق وبيقول للعمال بتاعته والله لا اوريهم فانت بتقول له ما تهدى يا عم الحاج قال لك هوريهم العين الحمراء هي دي العين الحمراء احمرار العينين ولو راى الغضبان حاله حين يغضب ما غضب مره كنت زعلان قوي وانا صغير وبعدين غضبت وعمال وعمال وعمال فابويا راح مناديني قال لي تعالى قلت له ايوه قال لي اوعى تغضب تاني في غير موضع الغضب ما تغضبش قلت له ليه قال لي والله لو صورتك ما هتغضب تاني بصراحة يعني كل ما اجي اغضب افتكر كلام ابوي اسال الله جل وعلا ان يعافينا وياه رب العالمين طيب تعال نشوف بقى قبح باطن الانسان في برضه احنا قلنا الظاهر بيبقى مش مش سليم حتى الباطن اللي جواه مش حلو لان الصورة اللي بره اصبحت قبيحة فإن الظاهر يصبح قبيح ده الكلام الظاهري اللي بيحصل للإنسان طب أثر هذا الأمر على اللسان لما الواحد يغضب قوي ينطلق بالشتم والفحش من القول وقد يتلفظ بألفاظ من الكلمات يستحيي منها الإنسان ويستحي منها كل ذي عقل وكل ذو لب ذو لب حتى شوف الغضب خلانا أقول إيه أثره على الأعضاء ممكن يقوم يضرب ويتهجم ويمزق ويقتل وكم من أناس في السجون بسبب غضب فإن هرب منه المغضوب عليه احنا قلنا هو غضبان جدا فيجي عاوز يمزق ثياب اللي قدامه ويضربه ويشتمه ويقتله فهرب منه المغضوب عليه فهرب منه المغضوب عليه يرجع عليه هو بقى إما أنه يلطم إما أنه يضرب دماغه في الحيطة أنه يضرب حيطة بإيده أو يرجع عليه الأمر بضغط وألم وتعب فما تغضبش أثر هذا الأمر على القلب بيعمل حقد بيعمل حقد ما أنا غضبت من إنسان مش من أجل الله ما هو أنا في ناس آه ما بغضب منها وفعلا ما بحبهاش بس من أجل الله أقول أبغض هذا لله فإن عاد إلى طريق الله بحق لأدافعن عنه بكل ما أوتيت من قوة فأثره في القلب حقد وحسد وإضمار سوء وشماتة تلاقي الإنسان بقى نفسه الإنسان اللي انت غضبان منه ده يقع في شيء يعمل حوادث يعمل مش عارف ايه القلب اسود فيتمنى كل سوء يقع بالشخصية دي ده أثر على القلب ويهتك الستر ويستهزئ بالناس من غير أن يقصد وجه الله لأن ممكن أنك تهتك ستر إنسان مش كأنك تفضحه هو فضح نفسه فتحذر الناس منه زي بعض أهل البدع بنقول لهم اتقوا الله في حد يقول خد يا شيخ أيمن النذر ده وصله ربنا أنا مثلا مت فرضا الحادثة حصلت وأنا مت وعملوا لي مقام فرضا يعني يجي واحد يقول لي شيخ أيمن نظرت لك ده يا شيخ أيمن لتقربنا من الله زلفى صدقني من مود النذر أنا عن نفسي مش هوديه لو لقيت حتة هناك أص... يعني سبحان الله هو هو أنا هطوله ده أنا بتحاسب كلام مش تمام طيب هذه ثمرة الغ... الغضب المفرط أما الاعتدال في الغضب فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الأمور أوساطها تغضب في موضع الغضب ولا تغضب في موضع يذم فيه الغضب أسأل الله سبحانه أن ينجنا جميعا تعالوا نشوف الأسباب المهيجة للغضب في ناس في أسباب عندها تهيج الغضب أنا لما بقول الأسباب يعتبر بجيب العلاج الأسباب اللي بتهيج الغضب أول حاجة الزهو في واحد يبقى فرحان بنفسه قوي فلو شاف حد تاني نفش ريشه عاوز يقصه له بعد ما يغضب منه العجب الناس لما تعجب بنفسها تلاقي الغضب يبقى شغال يا إما يغضب الناس منه يا إما هو اللي يغضب ممكن برضو الناس في سبب من أسباب الغضب يعني أنا ممكن أغضب لو واحد بيمزح عليا مزحة أو بيتكلم في حقي من غير ما ينصحني ده برضو يغضبني الفخر لما واحد يفضل يفخر قدامك بنفسه و وأنا وأنا وأنا الفلان وأنا الفلان هتغضب منه الهزل والمماراة والغدر لما الناس تغدر بتخلي الناس تغضب بس في ناس محترمة لما تغضب بتغضب غضب جميل بوسطية يعني باعتدال يعني بما أمر الكبير المتعال يعني بما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاص من الغضب مع بقاء هذه الأسباب أبدا فينبغي أن تميت الزهو بالتواضع وينبغي أن تنتهي من العجب بمعرفتك بنفسك ولا بد أن تخلص من المزاح فتزيله بأن تشغل نفسك بالمهمات العالية وأن تزيل الفخر بالتواضع لله سبحانه وأن تعرف من أي نوع أنت وإلى أي مصير ستكون خلي بالك حبيبي الغالي إن الإنسان قد يغضب من إنسان بسبب حرصه على شيء ما لن أتكلم كثيرا في هذه المظاهر فالوقت يسير بنا سريعا لكنني أقول تعال نعالج الغضب لو الإنسان فينا غضب لابد أن يعالج هذا الأمر أول حاجة بالعلم يتفكر لما يغضب إيه ثواب من يكظم غيظه قال الله تعالى في كتابه الكريم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أمر من الله سبحانه وتعالى وقال تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يكفي ان ربنا يحبك لما ما تغضبش في مكان يذم فيه الغضب تسكت يا اخي وخلي بالك علمك بحالك ومصيرك ومآلك يخليك تدور على أصل الغضب تغضب ليه غضبت عشان المنديل ده اتاخد من قدامك انت والمنديل واللي خده في التراب بتغضب ليه عشان في حاجة راحت منك ده اسمه حرص على دنيا اوعى لان هبعت رسالة في الاخر لمن يحرصون فيغضبون فيحقدون فيحسدون وفي الآخر هيكونوا فين مع الشيطان هي رسالة بسيطة وفاكس زي ما بيسموه لأي إنسان يحاول يغضب الناس في غير موضع غضب وأي إنسان ما يغضبش في موضع الغضب يعني على سبيل المثال للحصر بعض الناس ظنوا أنني لما قمت بعمل شريط تحت عنوان احذر من كل شاشة تأخذك إلى جهنم ظنوا أنني حرصت على شيء وأنا أشهد الله أنني ما قصدت شيئا سوى أن أضع منهجا لكل مخالف يقف عليه وأنا أوله أنا ببص في المخالفات دي تاني أشوف هل أنا واقف عليها أرجع أنا بسأل الصغير والكبير عشان أفهم ولا, ولا يعيبني ذلك طب يا شيخ انت لما غضبت المفروض كنت نبهت الناس نبهت طب كنت كتبت المعلومات والأخطاء وكتبت فكان الرد قاسيا نحن لسنا إلا مستثمرين لو جاءنا البهائيون وأتونا بالمال لرضينا فقلت في نفسي لا لابد أن أغضب من أجل الله هنا الغضب المطلوب فعلمي بالشيء أن الحرص على شيء زائل إن غضبت من أجله هو ضعت أما من أجل الله يجوز ذلك تعال نشوف كده ثواب من يكذبون الغيظ وبعض الأثار الطيبة الجميلة عمر بن الخطاب لما غضب من واحد مرة فأنتوا عارفين سيدنا عمر لما يغضب يعني غضبه شديد جدا خاصة أنه يغضب من أجل الله فغضب من واحد فلما غضب من واحد الراجل خاف فتلا قول الله أمام أمير المؤمنين عمر قال له إيه بقى خذ العفو قول الله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فسيدنا عمر بن الخطاب ابتسم يعني بقول له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أنا جاهلي أمير المؤمنين فضحك عمر فخلى سبيله وسيدنا عمر بن عبد العزيز هم بضرب رجل فتذكر الرجل قول الله سبحانه وتعالى طبعا هو كان يضرب عليه لأنه أخطأ خطأ شديدا فقال الرجل آية من كتاب الله الذين ينفقون في السراء والضراء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي والعافين عن الناس قال عفوت عنك قال والله يحب المحسنين قال أنت حر لوجه الله وكان عبد فأعتقه هذا حال الصالحين حين يذكرون بالله سبحانه وتعالى ثاني حاجة من علاج الغضب أيها الأحبة أن يخوف الإنسان نفسه من عقاب الله تغضب على الناس كبير قوي فيه اللي أكبر منك عظيم قوي فيه اللي أعظم منك شيخ قوي أسأل الله العفو والعافية أنا لا أقصد العلماء المحترمين أهل السنة الذين يعني يعني أوقرهم وأحترمهم ولو أشار أحدهم إلي أن امكث في بيتك لا تخرج لفعلت بس يبعتوا لي الأكل أنا والأسرة عشان أكون صادق يعني طيب تخوف نفسك من عقاب الله فقدرة الله عليك أعظم من قدرتك على الناس وفي الآخر أنت بشر لا تدري من أمر الروح التي بين أنا لا أدري هي أين الروح التي في جسمك لا أدري هي أين ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي ممكن الأكل يجي والشرب يجي والخدم يجي وكل حاجة تيجي بس الروح لو طلعت مين يجيبها مين يجيبها ويسألونك عن الروح فإذا أردت أن تغضب على الناس تذكر قدرة الله عليك الأمر الثالث أن تحذر نفسك من عاقبة العداوة والغضب ما أنت بتغضب أليس الذي غضبت عليه بقادر وإن لم يكن قادر أمامك إنما قادر حتى يعمل فتنة بينك وبين واحد يقوم يموتك يقوم يضربك مثلا واحد ضعيف لكنه عنده عقل يروح مخطط يا فلان يا فلان ده غضب عليا وبهدلني طب أعمل له إيه يبدأ يشغل شيطانه فتذكر حين تغضب وتضر الناس ممكن يضروك ويضروا ابنك ويضروا بنتك ويضروا زوجتك ويضروا أسرتك بس من غير ما تعرف لأن هو أساسا ضعيف هيتدرى منك ويحط لك طوبة قدام طريقك تبقى مشكلة الخامس أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام والغضب ويمنعه من كظم الغيظ يتخلص منه مثل مثلا واحد تقول له ارجع يقول لك لا لحسن يفكرني ضعيف لا لحسن ده يقول ده إنسان يعني سبحان الله إمعة أنا أقدر أفعل فيه وأفعل لا اوعى الشيطان يخليك تعمل كده يعجبني والله ما أقدرش أفوت ال ال الكلام إلا ما استدل بأستاذي وشيخي فضيل الشيخ محمد حسان والله جميل بعض الناس أغضبوه وما كان يتوقع الغضب أو الأمر منهم أرسل رسالة جميلة يقول وفقك الله في كل مكان وفي أي قناة اجعل دائما ال... يعني الوصال لا ينقطع بيننا وبينك إنسان جميل ولما لا بعض الناس بتقول لي أيوة يا أخي يا أخي اللي... معلش أنا مش هقول اللي يغضب يغضب الراجل ده عجيب يعني أنا عن نفسي لو قلت له أنا عاوز أخد مكانك هيوافق بس أنا مش هوافق لأن هتضرب حد يقدر ياخد مكان الشيخ هو هيوافق بأدبه وأخلاقه أعرف ذلك برضه في بشريات بتخليني أقول إن هذا الرجل أحيانا ما بحبش أفوت الحلقات اللي لما أتكلم في حقه يعني جاءتنا رؤية عجيبة جدا أحد الناس يعني رأى رؤية من الصعيد أخت فاضلة وأحسبه على الالتزام من خلال الاتصال قالت رأيت رؤية للشيخ تتر زي تتر القناة بتطلع الأسماء أول اسم اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقوني وأب... وبعدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي واسم فضيلة الشيخ محمد حسان ايه رأيكم أحب هذا الرجل خلاص خلصت ما تغضبش لا تغضب ولك الجنة طيب العلاج ب... بالعمل في حديث متفق عليه من حديث سليمان ابن صرد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا الرجل يقول كنت جالسا مع النبي ورجلان يستبان بيسبوا بعض فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ذلك طيب أنا عاوز أبعت الفاكس قبل ما ينتهي الوقت اوعى تحرص على الدنيا لأن الدنيا ممكن تضحك علينا هتغضب ما تغضبش أحب الجميع في الله الفضيل بن عياض كان بيقول إن الدنيا دي بتزين لينا تقوم تبين نفسها حلوة جدا لكنها في الأصل قبيحة الشعر هتلاقيه باروكة والأسنان هتلاقيها طقم والضحكة هتلاقيها حزن وألم هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي ما تجريش ورا الدنيا قوي ضربوا مثال لبعض الناس الطماعين وهو مثل والله المثل الأعلى كان في واحد عنده عربية فيت مهكعة بسيطة كده يعني يعني من العربيات القديمة وفقير فمر جنبه واحد راكب عربية بقى ايه خلينا في التويوتا عشان احنا راكبينها يعني او في اي عربية فمر عليه راجل غني قال له اسمع يا فقير انت ايه عربيتك دي ابعدها شوية لحسن هت... هتصيب العربية بتاعتي ببعض الايذاء ابعد قال له عربيتها دي افضل من بتاعتك قال له ليه قال له فيها امكانيات عالية جدا جدا شوف الدنيا بتضحك على الناس قال له ازاي فهمني قال له اركب معايا فركن عربيته الغالية بالآلاف المؤلفة وركب في العربية الصغيرة دي فلما ركبوا في العربية مشوا في الصحراء فالراجل راح فارك عجلة الدركسيون القيادة وقال له بتعمل ايه؟ قال له استنى بس هوريك الامكانيات فراح طالع عفريت قال شبيك لبيك ما تريد؟ قال له لو سمحت شوية شاي قال له ماشي اتفضل الشاي راح جايب لهم الشاي الراجل غنى الله ده عربية عجيبة قال له تعب فيها ايه تاني؟ قال له امشي معايا مشوا شوية راح فارك عجلة القيادة قال شبيك لبيك ماذا تريد قال له عاوز شوية قهوة اتفضل يا غني اشرب خلي بالك أنا لا أقصد الغني بنفسه أو ذاته إنما أقصد كل إنسان حريص على الدنيا وعقله يغيب الدنيا بتضحك علينا يا أخوانا وهنلاقيها في الآخر إيه ضعنا فقال له اسمع يا راجل يا فقير أنت أنت بتفكر غلط وأنا هفكر صح وعمال يدبرها عمال يفكر ويقدر ويدبر قال له إيه قال له تبادلني بالعربية قال له بدلك بالعربية تدفع كام قال له ادفع عربيتك بكام وعربيتي بكام قال له هو كده ده امكانياتها عالية قال له ماشي ادفع مليون قال له لا قال له 2 مليون قال له لا قال له 3 مليون قال له بص 4 مليون عشان ثروتك تقدر بحوالي 8 نقسمها بالنص واخد عربيتك وانت تاخد عربيتي قال له ماشي الراجل عمال يدبر بعقله وحرصه على الدنيا ان ده افضل من ده قال العفريت عندي اخليه يجيب لي ملايين ويجيب لي سيارات وعربيات ده الفقير ده ما قدرش يفهم العقليه بتاعته مش عقليه تجاريه فلما عملوا الصفقه وكتبوا العقد الفقير خد الفلوس واغتنى والف... والغني خد العربية في الصحراء وقعد بقى يفرك العجلة القيادة راح طلع له العفريت قال له شبيك لبيك سيدي ماذا تريد قال له الفقير ما كانش فاهم حاجة أنا عاوز 100 مليون وهات لي بدل السيارة اللي خدها 50 سيارة قال له آسف سيدي قال له ليه قال لأنني عفريت متخصص في الشاي والقهوة انت هتشرب شاي ومش هتقدر تبيع اللي بتشربه بس اطلعه لك آه. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها وكم من مدائنا في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها لا تركنن إلى الدنيا فالموت لا شك يفنينا ويفنيها واعمل لدار غد رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن ناشيا واعمل لدار غد رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن ناشيا قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها من لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة توحد الله والطير تجري على الأغصان عاكفة توحد الله توحد الله جهرا في مغانيها فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي لا تغضب ولك الجنة إن شاء الله نحبكم جميعا في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته